السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد مرحبا بكم أيها الكرام على طريق الله جل وعلا في هذه السلسلة الذي أسأل الله جل وعلا أن يتممها لنا بخير وأن يحسن جميعا ختامنا بموتة طيبة كريمة مباركة بشهادة في سبيله على عتبات الأقصى وأن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد وبين يدي بين يدي هذا اللقاء لا يخفى عليكم أيها الكرام ما يجري لإخواننا هناك في فلسطين فهم الآن يدفعون الضريبة غالية التي انخزلنا نحن عن دفعها هم الآن يدافعون بأرواحهم وأجسادهم وأبنائهم وأموالهم بل ونسائهم وكل ما يملكون يدافعون الآن عن المسجد الأقصى في الوقت الذي يشن, يشن فيه اليهود بعد هذه التمثيلية الأخيرة في جنوب لبنان بعد أن أمنوا حدودهم الشمالية وأمنت من قبل حدودهم الجنوبية ومن قبل كذلك حدودهم الشرقية لم يعد أمامهم الآن إلا إخواننا في فلسطين وهم الآن ثابتون مرابطون وهم جائعون وهم متعبون وهم مرضى فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ إخواننا هناك اللهم أمنهم من خوف وأطعمهم من جوع اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف اللهم أمدهم بمددك وانصرهم بنصرك اللهم أعنهم ولا تعن عليهم اللهم أعنهم ولا تعن عليهم اللهم آثرهم ولا تؤثر عليهم اللهم انتقم من عدوهم اللهم انصر إخواننا المستضعفين الجائعين في فلسطين اللهم سدد رميتهم اللهم سدد رميتهم اللهم سدد رميتهم اللهم قو حجتهم اللهم ثبت قلوبهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم اجعل الأرض تحت أعدائهم واجعل الحجارة في, في أيدي إخواننا حجارة من سجيل تنزل عليهم فتجعلهم كعصف مأكول اللهم إنا نجعلك في نحور اليهود ونعوذ بك من شرورهم اللهم انتقم ممن ناصر اليهود اللهم انتقم ممن ناصر اليهود اللهم أرنا في اليهود والأمريكان وملل الكفر المحاربين يوما أشد من يوم عاد وثمود يا رب دمرهم كما دمرت فرعون والنمرود يا رب قلوب المسلمين قد اشتاقت لنصرك يا رب قلوب المسلمين قد اشتاقت للصلاة في مسرى حبيبك يا رب قلوب المسلمين قد اشتاقت للشهادة في سبيلك اللهم عجل بنصر الموحدين اللهم عجل بنصر الموحدين اللهم احصى اعداءنا عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب اهزم أحزاب الكفر في كل مكان اللهم إنهم لا يعجزونك أنت القوي المتين أنت القادر فانتقم منهم اللهم يا قوي أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب أنت تعلم أننا والمسلمين ضعفاء فقونا مستضعفون فمكن لنا مستزلون فأعزنا اللهم مكن للمسلمين في أرضك اللهم مكن للمسلمين في أرضك اللهم مكن للمسلمين في أرضك اللهم يا سامع الصوت احفظ مسجدك الأقصى من اليهود اللهم خلصه من كل كافر جحود اللهم يا منقذ يونس من بطن الحوت ويا منقذ البيت العتيق من أبرهة أنقذ مسجدك الأقصى من قبضة اليهود يا من أنقذك البيت العتيق من أبرهة أنقذ مسجدك الأقصى من قبضة اليهود اللهم سلط على اليهود الأمراض اللهم سلط عليهم الأوجاع اللهم سلطهم على بعضهم اللهم سلطهم على بعضهم اللهم اجعل بأسهم بينهم واجعل دائرة السوء عليهم يا رب استعملنا بكرمك يا رب استعملنا بكرمك ولا تستبدلنا بذنوبنا يا رب استعملنا في نصرة إخواننا يا رب خذل عنا ولا تخذلنا وانصرنا ولا تنصر علينا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم استجب دعانا اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا ولا تصرف وجهك بالإجابة عنا ولا تردنا خائبين ولا من رحمتك محرومين ولا من نصرتك محرومين ولا من واسع فضلك مطرودين بكرمك إنك نعم المولى ونعم النصير إنك أكرم الأكرمين وأجود الأجودين إنك نعم المولى ونعم النصير نحتاج أيها الكرام إلى رجال نحتاج أمام هذه الحرب الشديدة إلى رجال إلى أبطال نحتاج أن ننسى الفساد والضلال والتلفاز والفضائيات والإنترنت والخلافات نحتاج أن ننسى كل هذا الضياع لنقف أثباتا أمام عدو هو لنا مشترك والله اليهود والأمريكان ما بيفرقوش من أنصار سنة وجمعية شرعية وسلفية وما بيفرقوش مسلم قال الله قال رسوله تقام الحرب عليه فنحتاج أيها الكرام إلى أن نثبت إلى أن نكون رجالا وبإذن الله جل وعلا موضوع الليلة هو على طريقنا إلى الله جل وعلا لا زلنا على الطريق إلى الله التقينا معكم في سبع لقاءات سبع محطات على الطريق إلى الله هذه المحطة الثامنة بإذن الله جل وعلا وهي أيضا محطة معك دائما لتستطيع أن تثبت بعد ذلك لو العصر الجاي لو الزمان الجاي لو العقد الجاي لو بعد سنوات قليلة مكن الله جل وعلا لنا في الأرض آه زاد الاستضعاف نحتاج إلى هذا الموضوع يعني ما يعرفش بكرة يكون في إيه بعد عشر سنين يكون في إيه ما يعرفش أبنائنا هيقابلوا إيه إما أن يقابلوا مرحلة تثبيت مرحلة تمكين للأمة أو يقابلوا مرحلة استضعاف أشد من هذه المرحلة وكلا الأمرين كلا المرحلتين نحتاج إلى رجال ثابتين لو كنا مرحلة تمكين ممكن انت وانت والاخ اللي هناك والاخ اللي بعيد ممكن دول انت لوحدك تكون مسؤول عن تبليغ الدين لألف واحد في بلاد بعيدة عن بلاد المسلمين هيكون تمكين ونص وفتح لبلاد المسلمين انت اللي لسه البنت بتضايقك انت اللي لسه مش قادر تسيب التلفزيون انت اللي لسه كلمتين بيبعدوك عن الطريق تحتاج إلى أن تثبت نفسك لأنك بعد ذلك هتكون مسؤول أنك تثبت إخوانك وتعلم إخوانك هناك طيب لو مرحلة استضعاف مش مرحلة تمكين ولا تثبيت مرحلة استضعاف محتاج تكون راجل محتاج تكون رجل تثبت أمام الأهوال الاستضعاف هيزيد محتاج ثبات أكتر الإيذاء هيزيد محتاج مرابطة أكثر الشدة تزيد محتاج مجاهدة أكثر فمن ثم الموضوع دوت نحتاجه جميعا وأول ما يحتاج هذا الموضوع في طريق إلى الله جل وعلا موضوع الليلة كيف نثبت على الطريق أول من يحتاج إلى هذا الموضوع من يكلمكم به خلي بالك الثبات على دين الله مش معناه اللي بعت وعاوز يقرب تاني ده كذلك اللي على الطريق نفسه يخاف يقع يخاف يبعد عن طريق الله فلازم يتعلم كيف يثبت على الطريق لماذا لماذا هذا الموضوع مهم موضوع مهم جدا نعم ممكن تسمع من أخ يقول لك أعمل إيه أنا كنت قريب من ربنا وبعدت أعمل إيه اسمع ممكن واحد تاني يقول لي أنا فعلا أول ما اشتغلت وقعت طب أرجع إزاي ممكن واحد يقول أنا أسمع عندي قسوة في القلب كان زمان بسمع آيات بتهز قلبي الوقت خلاص عاوز أجدد الإيمان في قلبي أقول لك اسمع كثير من الشباب أو بعض الشباب كان ملتزم بيصلي معاك محافظ على فجر معاك الوقت فين؟ في النوادي على النواصي بعد عن الطريق الحل في ده إيه؟ يسمع كيف يعود إلى الله جل وعلا الفتن كثيرة والضلال كتير والانتكاسات كتيرة ومع كل ده القلب ضعيف القلب ضعيف الدور كتيرة والإنسان ضعيف الحل إيه؟ الحل إنك تمسك بعام من عوامل الثبات لما يكون واحد واقف وهيزحلق هيقع اول حاجه بيعمل ايه بيمسك في حاجه جامده جنبه مش معقول هيمسك في ورقه انما هيمسك في عمود مش معقول هيتعلق في عنقود عنب انما يتعلم في ساق الشجره يمسك ساق الشجره هو ده لقاء الليله نحاول نثبت ازاي نستمسك بعوامل الثبات وكان لي لقاء معكم في المنصوره في خطبه بعنوان أوامر الثبات على دين الله هيكون في اللقاء ده كلام كتير منها ونسأل الله جل وعلا في بداية هذا اللقاء أن يثبت المسلمين على دينه وأن يرد الأمة جميعا إلى دينه ردا جميلا أيها الكرام الفتن كثيرة والقلب ضعيف بيتأثر بفتن كتير عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول بادروا بالأعمال فستكون فتن كقطع الليل المظلم مش شايف الدنيا ظلمة مش شايف الطريق فين فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل وكما قال النبي عليه السلام عشان تعرف ان قلبك محتاج يثبت قال النبي عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب هذا صح مسلم الاثنين تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصيد عودا عودا فأي قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين على قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات الأرض ده الثابت اللي قاعد يجاهد الفتن ويبعد عن الفتن ويرمي وراءه فتن ويقرب من طريق الخير يوم بعد يوم أصبح قلبه ثابت لا تضره فتنة ما دامت السماوات الأرض والآخر أسود قلب أسود مربادا كالكوز مجخية مقلوب منكوس كوباية مقلوبة ينفع تحط فيها مية مفيش هتيجي تحط فيها لبن حلاوة عصير ما يجيش أبدا قلب هذا منكوس كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه اللي يمشي ورا الفتن يوم بعد يوم يقع يجي يقوم ما يعرفش إلا لو قلب قلبه تاني محتاج حد يقلب قلبك قبل ما تحطه في الخير الانتكاسات كتيرة ممكن واحد يقول أنا الحمد لله على الطريق ولكن عندي فتور عندي فتور كان زمان عندي نشاط في الطاعة كان زمان بقوم الليل ساعتين كان زمان الليلة اللي, اللي ما بكيش فيها اعتبر أنه ممتش الليل كان زمان لو ما قريتش ثلاث أجزاء وبكاء أقول ده أنا ما قريتش قرآن كان زمان لو ما ذكرتش ربنا في اليوم ثلاث ثلاث مرة أقول أنا ما عملتش حاجة كان زمان لما عدى الأسبوع من غير ما أزور المقابر من غير ما أعود مريض من غير ما أنفق 100 جنيه لا من غير من غير إنما دلوقتي خلاص عندي فتور أقول لك النبي قال كده عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في المسند ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص بإسناد الصحاوي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل عمل شره ولكل شرة فترة كل عمل من أعمال الآخرة له شرة يعني فترة نشاط وإقبال وحمية وحرص على الطاعة كل إنسان لما بيلتزم كده بيبقى عنده نشاط إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة يعني فترة فتور فترة بعد فترة خمول فترة نوم فترة كسل ولكل شرة فترة فمن كان فترته إلى سنتي فقد اهتدى فمن كان فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت إلى غير ذلك فقد ضل اللهم اجعلنا من المستمسكين بسنتك الفتن كثيرة الضلال كثير شهوات وشبهات تعمل ايه النبي عليه السلام يقول كما عند الترمذي بإسناد حسن والشيخ الألباني يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه ها؟ كالقابض على الجمر تخيل أول ما واحد أنت مسكت حتة فحم مسكت حلة سخنة مسكت عود كبريت أول ما حرقت عملت إيه رميتها على طول النبي قال لك اوعى ترميها ده بتحرقني امسك ده هتولعني اقبض مش امسك بس اوعى تسيبها بعد كده ستستعذب العذاب يبقى عذاب بعد كده يبقى عذب يعني النبي يقول لك فعلا انا عارف ان دي زمان فتن وضلال وبعد عن الله واللي بيمسك دينه اللي مستمسك بالسنه كانه ماسك جمره نعمل ايه نرميها يا رسول الله لا اوعى ترميها اثبت امسك فيها احرص عليها فحتى لو كان الثبات الان صعب مر حار بيولع اوعى تسيبه هو ده دينك كما قال النبي عليه السلام دينك دينك لحمك دمك دينك دينك لحمك دمك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص بإسناد الصحاوي الشيخ الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق الإيمان يقدم يقدم يخلق يعني يقدم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم النبي يقول كده الإيمان بيقدم في قلبك عارف الجلابية اللي بتقدم تعوز تغيرها تعوز تجددها لما الجلابية بتتسخ بتغسلها قلبك كده الإيمان فيه بيعلو فوقه الران مش هقول لك الإيمان بيتوسخ ده قلبك اللي بيتوسخ الإيمان بيقدم في قلبك والحقيقة أن قلبك بيقدم محتاج تجديد ده ممكن محتاج تبديل مش تجديد يعني ابن القيم مثلا لما يقول في كتاب الفوائد اطلب قلبك في ثلاثة مواضع دور على قلبك ما قالكش شوف الرقة لا بيقول دور على قلبك في الثلاث أماكن دي مش بقول لكم قابض على الجمر لازم تبقى سخن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى اطلب قلبك في ثلاثة مواضع عند تلاوة القرآن وفي مواطن الذكر وفي أوقات الخلوة شوف انت بتخشع بطريقة في الأماكن دي ولا لا قال فإن لم تجد قلبك يعني ما حسيتش برقة دموعك ما نزلتش ما حسيتش ان قلبك ترطب فإن لم تجد قلبك فسل الله جل وعلا أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك مش ليك قلب مريض لا ده ما فيش قلب أصلا مفيش قلب لأن ربنا قال لنا كده بعد ما ذكر آيات المفروض لما تسمعها من سورة قاف عارفين سورة قاف بتركك القلب المفروض لما تسمع السورة دي قلبك يتهز ده لو في قلب طب لو ما تهزش لو انت ما سمعتش يبقى أصلا مفيش قلب لأن ربنا بعد ما ذكر الآيات في سورة قاف قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب يبقى اللي ما ذكرش ما يتعس يبقى ايه ملوش قلب فسال الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك اسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم عشان كده أول نقطة أول نقطة من عوامل الثبات على دين الله من أسباب الثبات كيف تثبت على الطريق كيف تثبت على الطريق أول حاجة اللي تثبت على الطريق إيه الدعاء أيوة اللي بيحضر معايا كتير لازم يفهم كده سلاحنا الأول على طول بقول لك الدعاء النبي قال كده فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلبكم ابن القيم قال فإن لم تجد قلبك تعمل إيه دور عليه في ال- لا فسل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب له يبقى اسمعنا الأول الدعاء اتعلم مفيش محاضرة تقريبا مرت معانا في الطريق إلى الله تقريبا إلا كان أول سلاح لنا الدعاء لازم تتعلم خلي بالك هقول لك الليلة دي عشرة تثبت بهم على الطريق ممكن واحدة بس كفاية ممكن واحدة بس كفاية لكن لو جبت العشرة تبقى أنت بإذن الله مش ثابت تبقى أنت الشجرة اللي بتعلق بها اللي هيقع تبقى أنت مش هتقع لا ده لو واحد جه يقع يمسك فيك أنت تبقى أنت أصل عمود جبل شجرة من عوامل الثبات تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها عشرة من عوامل الثبات رقم واحد الدعاء يعني إيه قلبك ضعيف وقلبك بإيد مين هقول له يا رب قلبي اللي في إيدك ثبته بس ببساطة ببساطة خالص أنا مش عاوزك تقعد تدور على الأدعية اللي فيها تكلف وفيها سجع لا عاوزك تسجد بالليل قبل الفجر بنص ساعة قوم حط دماغك في التراب ذلا لله جل وعلا وبأسلوب بسيط بآلي الأسلوب يا رب أنا بعيد قربني زي ما الصحابي اللي جه للنبي عليه الصلاة والسلام أعرابي ما كانش عارف حاجة فسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيدعي دعاء وسمع معاذ بن جبل بيدعي دعاء ده دعاء يعني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء آه والتاني بيقول آه آه أنا أسألك آه مش عارف يعني عيش السعداء ونزل الشهداء و... فكلام هو مش فاهم فالصحابي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام علمني دعاء أدعو به قول لي حاجة أقولها فالنبي ما قالوش قول كذا قال له أنت بتقول إيه يعني اللي في قلبك إيه قولهولي قال له يا رسول الله بقول أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار بقول يا رب دخلني الجنة وابعدني عن النار ببساطة يا رب اصلح حالي بالجنة بس ببساطة فقال النبي عليه الصلاة والسلام له حولها أنا ومعاذ ندند هي دي الخلاصة فاللي في قلبك ربنا عارفه يعلمه سبحانه وتعالى يعني انت ممكن ربنا يجيبك قبل ما تقول وده الواقع ايوه والله يا اخي اسأل ربك ده الارض بتسأله ده الجبل بيسأله ده الحجر بيسأله ده المية بتسأله ده السماء بتسأله كله بيسأله انت ما تسألوش ربنا بيقول يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن السماء والأرض وما بينهما يسألون الله جل وعلا اسأله انت الصحابة لما النبي عليه الصلاة والسلام حسهم على سؤال ربنا ادعوا ربنا كتير قالوا يا رسول الله إذا نكثر إذا كان ربنا بقى بيستجاب الدعاء طب ندعي كتير قال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكثر هتدعي كتير الدعاء إجابة تيجي أكتر ربنا كريم عمرك ما تكون أكرم من الله عمرك ما تكون أكرم من الله سبحانه وتعالى ده غني ده كريم قلبه بيديه قل له يا رب زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمك كان أكثر دعاء النبي حديث سورة الترمذي ومستدرك الحاكم من حديث أنس بن مالك بإسناد الصحابي الشيخ الألباني وورد أيضا من حديث النواس بن سمعان وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الرسول بيقول لربنا أنا يا رب ما أقدرش أثبت إلا بيك أكثر دعائي بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة قولوا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك تعرف الصحابة قالوا إيه؟ قالوا يا رسول الله أما زلت تخافوا علينا؟ ده احنا الصحابة أنت خايف علينا؟ خايف علينا ما نثبتش خايف علينا من الفتن خايف علينا نضل عشان ما يجيش واحد يقول لا الحمد لله انا والله لو قعدت وسط 100 بنت عمري ما بص كذاب انت ضعيف ده النبي نفسه عليه السلام بيقول لهم ادعوا فبيقولوا للنبي عليه السلام يا رسول الله اما زلت تخاف علينا وقد امنا بك وصدقنا او صدقنا بما جئت به انت خايف يا رسول الله نضل نبعد عن الطريق ده احنا امنا بك وصدقناك واحنا معاك نزبل لو جاي نوع نمسك فيك لا امسك فوق امسك في الحبل اللي ممتد من السماء امسك فيه تثبت أما زلت تخاف علينا وقد آمنا بك وصدقنا قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم أو بلى إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه ثم قرأ معاذ وهو من أحد رواة السند أحد الرواة في السند ثم قال معاذ واقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الدعوة دي المفروض اللي قالها مين الصحابة قالوا كده ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قلبك ضعيف اللي يملكه ربك قل لي يا رب ألجي من إيديك بالأصابع من أصابع من إصبعي من أصابعك سبحانه وتعالى بدون تشبيه مش بعمل كده لا أنا بشير لربنا بين إصبعين من أصابعك وأنت قادر قلبه يا رب على الثبات يا رب قلبي ما بيحبش المساجد حببني في المساجد قوم ببساطة في بالليل كده قول يا رب قلبي بيكره الملتحين الملتزمين حببني فيهم يا رب أك- قلبي بيكره المشايخ فلان وفلان حببني فيه يا رب ما بطيئش اقعد نص ساعة على القرآن خليني اطيء يا رب يا اخي قول ببساطة قول اللي في قلبك مش عارف تقول مش- مش عارف تتكلم خلاص قوم بالليل صلي على النبي عليه الصلاة والسلام مش قادر تقول مش عارف تجيبها تعيد قوم بالليل صلي على النبي أبي بن كعب أبي بن كعب رضي الله عنه النبي عليه السلام قال أبي حديث سنة الترمذي بإسناده صحيح قال أبي يا رسول الله إني أقوم الليل أنا بقوم بالليل أصلي بالليل فماذا أجعل من صلاتي عليك يعني بقوم الليل مثلا بقوم الساعة 4 أصلي ساعة ونص أو أقوم الساعة 4 وتلت أصلي ساعة قبل الفجر الساعة دي أصلي فيك عليها قد إيه اصلي على النبي قد ايه في الساعه دي عشان تعرف ان المفروض لما تكون بالليل تعمل لنفسك ورد ايه ورد من الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. فقال له يا رسول الله أ- اصلي عليك قد ايه فقال النبي ما شئت اللي انت عاوزه فقال يا رسول الله مين اللي بيقول ابي بن كعب يا اصحاب ها ابي بن كعب قال يا رسول الله اجعل ربع صلاتي عليك الساعه اخذ منها ربع ساعه اصلي على النبي عليه اقعد اصلي على النبي فيها قال النبي نعم وإن زدت فهو خير لك طيب طب يا رسول الله أجعل ثلث صلاتي عليك أخلي التلت قال نعم وإن زدت فهو خير لك طب يا رسول الله أجعل نصف صلاتي عليك قال نعم وإن زدت فهو خير لك يا رسول الله أجعل ثلثي صلاتي عليك قال نعم وإن زدت فهو خير لك أحب يزود في الآخر قال له يا رسول الله أجعل صلاتي كلها عليك انا قايم كسلان لا عارف اصلي ولا الاقي دعاء اقوله وقايم كسلان عاوز اقعد على السرير اعمل ايه خلاص قوم اتوضى واقعد على السرير صلى على النبي الساعه دي اجعل صلاتي كلها عليك قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك اللي انت عاوزه هيجي ما تفكرش بقى فمش قادر مش قادر تدعي حتى ولو ان الدعاء لازم زي ما عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول اني لا احمل هم الدعاء ولا احمل هم الاجابه فمتى دعوت أجاب أجابني الله جل وعلا قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ما قالش في غير القرآن فإني قريب أسمع يعني ما تيجي واحد تقول تقول له أنت فين أنا جنبك أنا سامعك ولله المثل الأعلى ربنا ما قالش أسمع وهو يسمع إنما عجل بالإجابة وإذا سألك عبادي عني ما قالش فكل عشان يشيل الواسطة ما بينك وبين ربنا حتى لو كان النبي عارف لا على طول قول يا رب لا تروح لقسيس تقعد على كرسي الاست- الاعتراف وتقول له والله انا عملت كذا وكذا وكذا ولا يطهر ذنبك الا دم المسيح المطهر والذنب لا يطهره الا الذنب ومش عارف المعصيه كل الكلام الخزعبلات دي ورا ظهرك عاوز حاجه ارفع ايدك قول يا رب بس ارفع قول بتضرع والله العظيم امس في في القاهره فاخ ما كانش عنده عيال قعد سنة ونص ما عندوش عيال كنت كل ما اروح القاهرة في محاضرة بعد المحاضرة يبكي ويتقطع يقول لي ادعي لي امبارح بيقول لي انا عارف ربنا استجاب لي امتى قلت له امتى قال لي انا كل مرة بدعي يا رب ارزقنا عيل يا رب ارزقنا عيل اول واحد يرزقنا عيل وخلاص في مرة صلاة الفجر حسيت براحة في صدري قعدت في المسجد لغاية لغاية الشروق الناس قامت ومشت لقيتني لوحدي بقول لقيتني برفع ايدي كده اهو النبي عليه الصلاة والسلام قال الاستغفار أن تمد إصبعك والدعاء أن تجعل يديك حجب أذنيك أو منكبيك والابتهال أن تمد يديك بقول لي إتني برفع إيدي كده ببتهل بقول دعاء أنا ما أعرفش إيه منين قلت يا من رفع السماء بلا عمد ارزقني هذا اليوم الولد بقول والله رجعت تاني يوم عملت التحليل قالوا حامل بفضل الله يا أخي ربنا بيجيب يا ده ربنا أجاب إبليس الشيطان لما دعا ربنا ربنا استجاب له الشيطان كنت مع إخوة امبارح سبعة من الدعاء فبيقول لي بيقولوا كده ربنا لا يستجيب إلا من الصالح قلت له لا والله ومن الطالح ومن البعيد ومن إبليس مش إبليس قال ربي قال يا رب ربي أنظرني إلى يوم يبعثون ربنا قال إيه إنك من المنظرين ربنا استجاب له مع إنها دعوة بيقول لي اديني معيشة في الدنيا كلها ربنا استجاب استجاب لإبليس مش استجيب لك أنت بس قول يا رب بين لي الذل التضرع أنا بحب أتكلم عن الدعاء بحب أتكلم عن الدعاء العاصي لو واحد مننا دلوقتي بيشرب سجاير وبعيد عن ربنا لو واحد بيتابع الفضائيات القنوات الإباحية لو واحد بيمشي مع البنات لو واحد بيشتم لو واحد عنده أي مشكلة بتبعد عن ربنا ببساطة يقول لي يا رب وهو عاصي وهو عاصي وهو بعد عن ربنا ربنا يستجاب له سيدنا موسى ورد عنا في الإسرائيليات المحمودة الإسرائيليات ثلاث أقسام دي على الهامش كده في الحاشية إسرائيليات ثابتة في الكتاب والسنة ذكرها لنا ربنا أو ذكرها لنا النبي عليه السلام زي قص اللي ورد في القرآن عن بني إسرائيل أو النبي عليه السلام ذكر بأحاديث صحيحة عن بني إسرائيل زي اللي قتل 99 نفس زي ال- صوت السحابة اللي سمعوا في ال- صوت اللي سمعوا في السحابة زي كل دي ثابتة صحيحة نأخذها ونعمل بها وتكون هديا لنا قسم ثاني لم يثبت وهو يضاد ديننا ويعارض منهجنا ويعارض عقيدتنا ده ورا ظهرك ترميه القسم الثالث في النص لا يوافق ولا يخالف منه موعظة النبي قال عنه عليه السلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج هو ده منه بقى سيدنا موسى قال يا رب إذا قال العبد لك يا رب وهو راكع ماذا تقول له قال أقول له لبيك يا عبدي قال موسى يا رب فإذا ناداك العبد وهو ساجد فقال يا رب ماذا تقول له قال يا موسى أقول له لبيك يا عبد قال موسى يا رب فإذا قال لك العبد يا ربي وهو عاص وهو مذنب وهو بعيد عنه ماذا تقول له قال يا موسى أقول له لبيك لبيك لبيك يا عبدي يفرح بك سيجيبك والله سيعطيك بس ادعو تعلم الدعاء قال تعالى عن الصادقين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الذي يثبت قلبك وقدمك هو الله جل وعلا فادعوه قال تعالى سورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يا رب يا رب ردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا يا رب رد الأمة جميعا إلى دينك ردا جميلا يا رب اهد شباب المسلمين يا رب حبب قلوبنا في طاعتك يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا رب كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا رب اجعلنا من الراشدين يا رب حبب الفتيات الفتيات في الحجاب يا رب بغضهن في التبرج والسفور يا رب ارزقنا جميعا العفاف دي دعوات قلها بس راسك في التراب راسك في الأرض ذل تأخذ العزة منه ادعي ربنا بتضرع فربنا جل وعلا يقول اسمع أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون ليس لنا سواك فندعوه ليس لنا رب غيرك فنرجوه لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك قل كما قال الأولون يا رب أسألك بعزك وذلي راسي في التراب أسألك بعزك وذلي وبغناك عني وفقري هذه ناصيتي بين يديك عبيدك سوايا كثير وليس لي سيد سواك أسألك أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته ورغب لك أنفه وذل لك قلبه وفاضت لك عيناه أن تثبت قلبي على دينك والله يقبلك والله لا يردك والله يعطيك فوق طلبك فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي ما ثبت على الطريق إلى الله إلا لما أجاب الله دعاءه إلا لما ثبته الله اسمع ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهذا من اللي هذا النبي ربنا كان بعيد عن النبوة وبعيد عن الالتزام وبعيد عن السنة كل اللي هدى كل اللي نبي هدي إليه بفضل من الله جل وعلا لذلك الله جل وعلا يقول للنبي عليه السلام اسمع وإن كادوا ليفتنونك وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا سيدنا آدم كان على الطريق وقع مين اللي جابه تاني على الطريق مش كان على الطريق كان في الجنة وقع وقع وعصى آدم ربه فغوى هوى من الجنة إلى الدنيا مع زوجته مين اللي جابه تاني على طريق الجنة سبحانه وتعالى هو سيدنا آدم كان يعرف يثبت بمزاجه بإرادته كان يعرف أصلا عوامل الثبات إيه كان يعرف يقول لربنا إيه عشان ربنا يتوب عليه ما هو سيدنا آدم وحواء الاثنين قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فربنا غفر لهم الكلم... الكلمتين دول جابهم منين اتعلم دول منين قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم لو علم الله من قلبك الصدق لأجابك قبل أن تدعو والله أصلي الكفرة وقعوا في البحر الأمواج علت والسفينة هتغرق وضاعوا دعوا ربنا ربنا استجاب لهم ده كفرة ده معاهم في السفينة الأصنام عشان ما تقولش أنا وحش ربنا هيستجاب لي ليه لو وحش حتى وعرف ان انت عاوز تبقى حلو تريد الخير ربنا وعد وعد مين ده وعد الكفرة مش اي كفرة ده مشركين مش اي مشركين ده اللي بيحاربوا النبي مش اللي حاربوا النبي بس ده اللي أسروا في المعركة يوم بدر اتسجنوا النبي سجنهم أسرهم وربنا نزل على النبي رسالة يقول لهم يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا لو ربنا يعلم إنك صادق سبحانه وتعالى سيكرمك ويتوب عليك فالله جل وعلا لو علم من قلبك الصدق لأجابك حتى وإن كنت بعيدا عن الله المشركون في البحر معهم الأصنام في السفينة دعوا الله جل وعلا أن يثبت سفينتهم فثبتها وهم عصاه وهم عصاه قال تعالى سورة الإسراء وإذا مسكم الضر في وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا هم في البحر قالوا يا رب مع أنهم كفرة رموا الأصنام يا رب استجاب ربنا يعني كلمة بن أبي جهل سبب إسلامه النقطة دي سبب إسلامه كده كان بعيد عن ربنا كان كاف كان بيحارب النبي حتى بعد فتح مكة هرب وركب سفينة وهو في السفينة علت الأمواج وهو في وسط السفينة لقوا لقى عباد الأصنام بيرموا الأصنام في البحر بيدعي ربنا بس لا هبل ولا اللات ولا العزة ولا أي حد إلا الواحد الأحد قال لهم ما هذا أتتركون أصنامكم وتركونها في البحر في وقت أنتم في أمس الحاجة إليها قالوا يا عكرمة هذا وقت جربناه نحن في البحر لا ينفع فيه إلا دعاء الله وحده قال سبحان الله هذا الذي يدعو إليه محمد لئن سلمني الله جل وعلا لأرجعن إليه فلما سلمت السفينة وثبتت واستجاب الله دعاءهم فثبتهم في البحر رجع وآمن بالنبي عصا بعد أن استأمنت له زوجته قال تعالى اسمع آية من سورة يونس اسمع
هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون حتى لو انت غدار لو انت غدار في الزنقة بتقول يا رب بتروح الزنقة ما بتقولش يا رب برضه هيجاوبك هيجاوبك بس لو كنت صادق وانت بتدعو لو كنت مضطر لو كنت بتبين الحاجة لو كنت بتعلن العجز لو كنت بترفع ايدك مستسلما لله فالدعاء هو السلاح الاول هو الراية البيضاء هو خط الدفاع الاول امام شياطين الانس والجن يا رب عفوك يا رب عفوك لا تأخذ, لا تأخذ بذلتنا وارحم يا رب ذنبا قد جنيناه كم نطلب الله في ضر يحل بنا فإن تولت بلايانا نسيناه كم نطلب الله في ضر يحل بنا فإن تولت بلايانا نسيناه ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإن وصلنا إلى الشاطئ عصيناه ونركب الجو في أمن وفي دعس فما سقطنا لأن الحافظ الله ننساه بعد نجاح ننساه بعد نجاح في امتحان غد فإن رسبنا وأكملنا دعوناه عمي عن الذكر والآيات تندبنا لو كلم الذكر جلمودا لأحياه افهم حتى مع, مع الظلم حتى مع البعد حتى مع الذنب لو قلت يا رب بقلب صادق يجيبك الله جل وعلا قبل ما نسيب نقطة الدعاء اللي هي السلاح الأول في الثبات أقول لك يا أخي الحبيب الليلة دي إن شاء الله مش هنكمل الع... مش هنعرف هنكمل العشر النهاردة لكن قبل ما نسيب النقطة دي أقول لك اللي عاوز يجدل الإيمان في قلبه عاوز يبعد عن الفساد عاوز يكره الضلال عاوز يبعد عن قرناء السوء عاوز يحب الطاعة عاوز يحب الالتزام الليلة دي ارجع نص ساعة قبل الفجر ربع ساعة قبل الفجر طول الربع ساعة تقول لي يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قولها بس خلي بالك قولها من قلبك من قلبك قولها وانت متأكد ان ربنا هيجاوبك شفت الشرطين دول قولها من قلبك وقولها وانت متأكد ان ربنا هيجاوبك كلكم حافظين ادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة توقن ان ربنا هيجاوبك دي أول حاجة تاني حاجة أول حاجة بقى من قلبك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهي يبقى لازم قلبك يكون حاضر مش غافل فاهم مش لاهي لازم تكون حاضر وانت بتقول يا مقلب القلوب تبقى فاهم ان هو قادر كما قال النبي عليه السلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في المسند وهو في صحيح الجامع للشيخ الألباني إنما سمي القلب من تقلبه إنما مثل القلب كمثل ريشة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن قلبك بتقلب بسرعة اللي ثابته مين؟ اللي انت بتناديه يبقى تستحضر قدرته يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك المرضي لك المرضي عندك تقول وتلح مرة واثنين وثلاثة الوقت ربنا ينزل لك نزولا إليكم بجلاله في سمائه الدنيا كل ليلة قبل الفجر بيقول لك مين اللي عاوز يثبت قول ثبتني وانا ثبتك مين اللي عاوز يغفر له قول اغفر لي وانا اغفر لك مين اللي عاوز يتوب ويبعد عن طريق الضلال قول توب عليا وانا توب عليك فقد روى الثقات عن خير الملا فقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من سائل فيقبل في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من سائل فيقبل هل من مسيء هل من مسيء هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل قل لنا السائل أنا السائل أنا, أنا سائل فعلا أنا فقير أنا محتاج بمد لك إيد أنا الفقير إلى رب السماوات أنا المساكين في مجموع حالات أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي ادعي بتضرع الميلادي أسبوع كامل أهون خليه أسبوع التضرع أسبوع طلب الثبات كل موقف مين اللي أثناء الأذان دعا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلب عديك أثناء الأذان دعا مستجاب بين الأذان والقمر الوقتي دعا مستجاب في قيام الليل دعا مستجابة نزول المطر دعا مستجابة بعد الصلوات دعوة مستجابة بعد الطاعات دعوة مستجابة بعد الاستغفار دعوة مستجابة من أمك دعوة مستجابة من أبيك دعوة مستجابة وانت مسافر دعوة مستجابة وانت مظلوم دعوة مستجابة وانت صائم دعوة مستجابة عندك الأسبوع ده كله بقى خد كل الأماكن دي والأوقات دي والأزمنة دي وعليك بالدعوة ده ولو الدعوة دي بس صعبة تحفظها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك خلي الأسبوع ده بتاع الدعوة دي والله والله والله ستثبت يقينا في إجابة الدعاء إن كنت صادقا إن كنت صادقا يبقى أول حاجة في الثبات على دين الله الدعاء بهذه الشروط اثنين سرعة اثنين القرآن القرآن مش كلمة كده مش كلمة لا القرآن تقراه قراية جديدة اسمعوا ليا محاضرة بعنوان كيف تقرأ القرآن كيف تقرأ القرآن كلنا بنقرأ القرآن لا تقراه ازاي اسمع يمكن تستفيد ربنا لما قال لنا القرآن بيثبت القلب بس بشروط القرآن لما نزل ما نزلش كله على النبي صح نزل عن امتداد ايه 23 سنة 23 سنة ازاي موقف في غزوة بدر ينزل القرآن يوافق الموقف ضعف من الصحابة او استضعاف للصحابة ايام مكة ينزل قصة المستضعفين حاجة الصحابة عاوزينها ينزل اجابة من ربنا يبقى نزل القرآن على حسب الموقف وعلى حسب الحال نزل ازاي ما هقرأ القرآن عشان يثبت بقى ماسك المصحف وايده على اخر الجزء خلاص امتى الصاحب ايده لسه ربع ساعه لا مش ده مش ده اللي يثبتك مش ده اللي يثبتك لا اللي يثبتك انك تقرا اللي يناسبك اللي يوافق موقفك وتقرأ بترتيل بترتيل قال تعالى سورة الفرقان وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا
شفت الشرطين ان بتقرأ اللي يناسب موقفك ما يجيش جملة واحدة انا قلت في الشريط كيف تقرأ القرآن قلت مثلا تخيل واحد مثلا على ايده هنا حتة حبر دخل يغتسل بعد كام 3 4 ايام لقى هنا حتة حبر عنده برميل ميه برميل ميه كفايه يستحمى بيه مش كفايه آه. راح ماسك البرميل حته حبر صغيره ماسك البرميل مره واحده دلقه على نفسه بص على النقطه راحت زي ما هي مع انه دلق البرميل كله انما ممكن واحد ذكي يمسك كوبايه يغرب من البرميل ويدلق بس بالكوبايه شويه كده وهو بيدلق بيعمل ايه اه بيدعك صح يعني الدعك يعني ايه يعني ماسك ايده بالمية رايح جاي على الوسخ ممكن كوباية ولا اتنين تغسلها صح هو ده برضو كده اللي عاوز يثبت وقلت له القرآن يثبتك جاب القرآن كله اقراه كله مرة واحدة مرة واحدة ما فهمش ولا وعى ولا تدبر ولا رتل نزل القرآن ما غسلش الوسخ اللي في القلب انما تعمل ايه تمسك مش هقول لك بالكوبايه تمسك آية آية من القرآن تحطها على قلبك لو قلنا تمسك الكوباية وتدلق وتعمل ايه اه تدلق تدعك يعني تمسك المية رايح جاي برضه تمسك الآية الواحدة رايح جاي على قلبك هي آية ما تسيبهاش رايح جاي على قلبك لغاية لما قلبك ينضف ممكن آية ولا اتنين تنضف قلبك عرفت الشروط ايه مش اي قرايه عشان ما تجيش بعد كده الاسبوع الجاي تقول انا عملت فعلا قريت القران ده انا ختمت القران ده في الاسبوع ده مره او مرتين كنت بقرا كل يوم ثلاث اجزاء وبعدين ما ثبتش مش دي القرايه القرايه لها شروط كيف تقرا القران اولا تاخذ منه ما يناسبك ما يناسبك اثنين ترتب يعني ايه واحد مثلا مريض يقرا من القران ما هو مش قادر يثبت على المرض اه هيموت نفسه يشتكي يشتكي الله جل وعلا إلى خلقه هو متضايق لما يجي يقرأ وهو مريض أقول له إيه اقرأ مثلا اقرأ بقى كده ما بعرفش رتب لا حاول مش عارف جرب
وأيوب إذ نادى ربه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضرر
ما تعدهاش الآية تاني تدلك بيها قلبك تجيبها تاني بس مش ايه ده 18 سنة مريض بقول مسني وانا شوية برد في يومين قلت الحقوني ده انا ولا حاجة اقرا تاني وأيوب إذ نادى ربه نادى معلش يا رب شفيني بقى لا يا رب
ده النداء
يا رب من قلبه ده النداء اقرا ثالث
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين
ده ما قالش يا رب شفيني ما قالش الحقني بقى ريحني من اللي أنا فيه ده كل اللي قاله ثناء على الله كل اللي قاله حمد لله أنت أرحم الراحمين أنت الكريم أنت العفو عارف لما تيجي تشحت مش أنت يعني واحد تاني بيجي يشحت دلوقتي ال ال السؤال ال الحديث ملاش حد حاجة لله لا يقف لك ربنا يكرمك ربنا يوسع عليك أنت راجل طيب ربنا يصلح حالك أنت فاضل قال يوم يديك على طول ما قالكش ها عشان ما يمسكوش يعملوا قضية ده بقول حد حاجة لله ده هو قاعد يثني عليك بس فانت فهمت ولله المثل الأعلى سيدنا أيوب أثنى على الله قال له أنت أرحم الراحمين عارف الراجل الأعرابي اللي مشي في الصحراء ما كانش نازل مطر عليه والأعراب في الصحراء أحسن حاجة بالنسبة لهم المطر مع الأغنام مع زوجته مع عياله قاعد في خيمة مش لاقي مطر يعمل إيه الأرض هتبور والأغنام هتموت وهو هيب- هيب- هيموت هو وزوجته وعياله من العطش عمل إيه خرج في الصحراء مش عارف يدعي يقول إيه ها- ما هو الدعاء اللي مطر اللهم غي... غيثا مغيثا صيبا نافعا هو مش حافظ الكلام ولا فاهم الكلام فطلع عمل ايه وقف في الصحراء كشف راسه وبص للسماء وقال اللهم هذا حالي كما ترى انت شايف هذا حالي كما ترى وحال امرأتي كما ترى وحال أغنامي كما ترى وحال أرضي كما ترى فما ترى انت شايف ايه بقى انت شايف الوضع بس نزل المطر نزل المطر انا مش بقول لما اكونش مؤدب في الدعاء لا انما شوف بقى الثناء على الله وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له ف فيعني ايه على طول اول ما قال جه
فاستجبنا له ف
فكشفنا ما به من ضر
كان بيقول يا رب اشفيني هو عاوز ربنا يشفيه بس شفاه بس لا كانت زوجته سابته او زوجته بعدت او اي حاجه كان عياله سابوه صحابه سابوه انت كان عندك عيلين كل اربعه كان عندك زوجه بقوا اتنين ادعي بس هيجي لك اتنين ما تقلقش منين من عند ربنا فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله و ومثلهم معهم رحمة من عندنا شوف ربنا عليه رحمة من عندنا لأنه قال وأنت أرحم الراحمين رحمة من عندنا وذكرى للعابدين كان مشغول بقراية كتاب ربنا وبعبادة ربنا فلما تقرأ الكلام ده وانت مريض تثبت بس اقرأ مرة واثنين وثلاثة في وقت المرض واحد مثلا تعبان أبوه مضايقه أمه م- يعني مزهقاه أخوه بعيد عن ربنا إيه، جيرانه م- م- مش عارف تعبان من كل حاجة يعمل إيه؟ يقرأ سيدنا إبراهيم قصة سيدنا إبراهيم إن شاء الله اللقاء القادم هقول لك من عوامل الثبات الأنبياء يقرأ مثلا سيدنا يونس وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات شوف بقى الضيق اللي فيه أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي الم... برضه أنت كده عاوز تنجو تقرأ كده واحد مثلا يعني طالب ومش عارف يذاكر ازاي كل ما يذاكر دماغه قفل هو بيقول عن نفسه كده مش عارف احفظ احفظ مش عارف اخش اللجنه نسيت كل حاجه اعمل ايه اقول له اقرا وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث إذ إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما اللي هيجيب لك الحكم السداد العلم هو ربنا سبحانه وتعالى فلما تقرأ الحاجات دي تعرف لما مثلا واحد بيدعو إلى الله وضايقوه في الدعوة وقرفوه في الدعوة ومنعوه من الدعوة وسجنوه يعمل ايه يقرأ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ما مش محتاج كارنيه أنا خدت الإذن من فوق طب وبعدين سجنوية ما أنا بقى في السجن داعيا إلى الله شوف سيدنا يوسف لما تقرأ دخل السجن عمل إيه دعا إلى الله وهكذا هي دي قراءة القرآن يبقى قراءة القرآن بهذه الكيفية قراءة تمر على كل آية لتعيش معها قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا فتثبت بالقرآن بس مش أي قراءة قراءة تناسب حالك قراءة تناسب حالك بترتيل امسك آية واحدة كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم لسان عينك فلتة اقرأها طول الليل ولما تيجي فيها بقى اقرأها كده زي ما أقول لك كده كن للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ذلك أزكى لهم ذلك أزكى لهم ما تعديهاش إلا ما تحس بزكاة النفس
إن الله خبير بما يصنعون إن الله خبير بما يصنعون إن الله خبير بما يصنعون اقرأ الآية دي ربع ساعة وانت بتقرأها يعني ربنا عرف الفيلم اللي أنا شفته حرام بصيت له إن الله خبير بما يصنعون يعني ربنا سجل اللحظة اللي أنا شفتها لما كنت ماشي على الكورنيش من سنة الساعة ستة ونص وخمسة قبل المغرب بصيت سجلها إن الله خبير بما يصنعون يعني ربنا شافني لما مشيت في الجامعة وقعدت أبص وهم مش شايفيني والناس بعيدة عني قعدت أبص خبير بما يصنعون قول وافتكر وما تسيبش نفسك إلا لما تنزل الدموع تغسل قلبك والله تثبت تغسل قلبك عارف لما يكون الحتة اللي احنا بنتكلم عنها دي الحبر لازقه قوي واحد حته متسخه عنده قوي غسلها بميه ساعه ما اتغسلتش بيعمل ايه في الميه بيسخنها الميه السخنه تغسل برضه انت كده الوسخ لما يكون زايد محتاج تسخن الميه الميه السخنه فين دموعك هي دي الميه السخنه تغسل قلبك يبقى اقرا القران ما تسيبش نفسك قلب ما تعيط اعمل ايه قلبي قاسي مش عارف اعيط انت لوحدك قافل نفسك الباب اعمل انك بتعيط ده رياء لا ما تخافش انت لوحدك قافل نفسك الباب بالليل مفيش حد شايفك مش رياء اعمل انك بتعيط تبات لغايه لما يصبح البكاء طبع فيه افتقر اللي ماتوا ايوه افتقر اللي ماتوا هات كده سجل الاموات اللي فارقتهم افتقر, افتقر انك هتموت ما النبي قال كده عليه السلام اذكر الموت في صلاتك فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته حري أن يحسن صلاته افتكر الأموات كلهم لغاية لما تنزل دموعك ساعتها أول دمعة تنزل تحس بالراحة تبقى بتبكي وقلبك فرحان تبقى بتعيط وقلبك سعيد تبقى بتنهنه وقلبك بيزداد ثبات يبقى اللقاء ده كلمتين الدعاء و القرآن بترتيل وبما يناسب الموقف الأسبوع ده نقضيه كله أخوانا كده إن شاء الله نكمل البقية بإذن الله تعالى في اللقاء القادم إن أحيانا الله تعالى وقدر لنا البقاء واللقاء لكن الأسبوع ده كله تقوم قبل الفجر عملية لهو بقى توصيات المحاضرة قبل ما تمشي اسمع تروح بالليل ساعة قبل الفجر اللهم إنا على ذلك ساعة قبل الفجر منها ساعة إلا ربع قراءة قرآن ببكاء ببكاء بما يناسب مواقفك لا سيما مثلا سورة يوسف سورة يوسف اقرأها سورة القيامة سورة الواقعة سورة الحاقة المفصل من القرآن وبعدين آخر ربع ساعة يا رب الدعاء خلاص نعمل الكلام ده تعدوني أسأل الله جل وعلا أن يثبت قلوبنا على دينه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك أكتفي بهذه الدعوة وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين طب قبل بس الإقامة أخي بيسأل السلام عليكم ورحمة وبركاته الشيعة قد الشيعة ولا الشيعة الشيعة تقريبا قد قاربت على الظهور فأرجو أن تدعو لي ولزملائي ولجميع الطلاب المسلمين لو هو كلام قصده عن الشيعة إن شاء الله تعالى بإذن الله سيكون لقاء قريب في المنصورة خطبة عن الشيعة بإذن الله تعالى قال إيه؟ النتيجة آه اللهم اجعل نتائج الطلاب خيرا من أعمالهم وخيرا من توقعاتهم وأعلى من مذاكرتهم وخيرا مما يريدون في يعني مجموعة خطب ومحاضرات على اسطوانة في 70 ساعة صوتية آه، لأحد إخوانكم اسمه عبد الرحمن الصاوي آه، فيعني أخ ربنا يكرمه يعني أخ جاب الصونات وأخ نسخ وأخ كتب وأخ طبع وأخ برمج فنسأل الله أن يكرم كل من ساهم في هذا وأن يتقبل منه جهده وأن يجعلها في سجل حسناته فنوزع العشر إن شاء الله مش عارف أوزع على مين فنوزعها بعد الصلاة بعد الصلاة إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد الحمد لله رب العالمين